عارف ان في وقت من الاوقات بعدين مثلا لو الواحد مشى في طريق الدنيا شويه هيجي في وقت من الاوقات لازم هيختار لازم هيبقى في اختيار بين الطريقين دول ولكن انا بتكلم في في المطلق
ماشي بسم الله الرحمن الرحيم ينفع البرتقاني نعبر بيه عن الاحمر لو انا هقيس البرتقاني على الاحمر البرتقاني ده عباره عن ايه حطيت الاحمر على الاصفر اما حطيت الاحمر على الاصفر بقى اسمه فالاسم تغير والشكل تغير في اصل المش... في اصل المشكله ان اللون ده غير اللون ده بس لما اجتمعوا مع بعض عملوا لون تالت خالص تمام كده احسن حاجه اعبر بيها عن حاجه لونها برتقالي هو لفظ البرتقالي صح واحسن حاجه اعبر بيها عن لفظ الاحمر هو لفظ الاحمر لو حاولت ان انا اعبر بيه بلفظ تاني هحس ان انا عندي مشكله المعنى ده مش راكب على الكلمه دي فانا بحاول اطوعها يمين او شمال عشان تركب غالب التصورات او غالب النزاعات او غالب ال ال التضاربات الفكريه بين الدنيا والدين وهميه نشات اصلا على اثر فصل انت قلت لي النجاح الدنيوي فانا بقول لك عبر لي عنه المعنى ده اللفظ ده معناه ايه تقصده عشان لما لما اللفظ ده يبقى واضح عندي هقول لك هو ده يتعارض مع دين ولا لا هو الاشكال فين ان احنا قسنا على تصور مفيش فيه دين اصلا اللي هو التصور العلماني فاعتبرنا ان النجاح في التصور العلماني بطريقة ما اللي هو مثلا ان انا واحد خدت اعلى الشهادات وبقى معايا مال كتير فبقول لك طب ما في كتير من المسلمين معاهم اعلى الشهادات وعندهم مال كتير لو اعتبرت ان ده النجاح فقلت لي لا اصل في تعارض فقلت لك مش فاهم عرف لي يعني ايه نجاح دنيوي الاول يعني النجاح الدنيوي اللي انا هقوله هل منطلق من الفلسفه الماديه من التصورات العلمانيه من التصور ان انا يعني هل اعتبر في النجاح الدنيوي ان انا لو صليت يبقى ضاع وقتي ضاع هل اعتبر في النجاح الدنيوي ما انا قصدي يعني ايه النجاح الدنيوي المعتبر عندك اللي انت قلت في تعارض اصلا يعني اصل فكره التعارض دي فكره ضعيفه لانها نشات على قياس شيء مش موجود يعني انت بتقيس اه كيلو جرامات بالمتر يعني بيقول لك والله هو كراتين مثلا البضاعة دي المفروض ان انت قيسها كام كيلو فبيقول لك هي دي كام متر تقول له مش فاهم يعني هتفرق معايا كام متر يعني عايزين نشيلها انا مش مش يهمني الابعاد قد ما يهمني الايه الثقل لان انا عايز احملها عايز واحد بيعرف يشيل 20 كيلو في المره 30 كيلو في المره عايز عربيه بتشيل عدد معين من الكيلوات عشان هتمشي فتره طويله فالمساعدين بتاعي بتوع العربيه يتحملوا الكيلوات اللي هتحملها هذه البضاعه اللي هي اللي هي ثقل هذه البضاعه فانت بتقيس على غير مقيس بتقول لي النهارده ان هيحصل تعارض فين التعارض
حضرتك كنت لسه دلوقتي ان انا ما ينفعش ان انا آه، امشي مع الاثنين مع بعض ما ينفعش ان انا ابقى ده وده ما ينفعش امشي في الفلسفه الماديه والتصورات العلمانيه وانا منطلق من تصورات الاسلام لان هم بيتعارضوا مش في بعض اجزائهم بيتعارضوا في اصولهم انا عاوز افهم ده يعني يعني ايه يتعارضوا في اصولهم يعني ازاي هبني واحد بيفكر بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى موجود وواحد بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى م م م لا قيمه له ده هينعكس عليا فين هينعكس عليا في اخلاقي اخلاقي في السوق اللي بتقول ان ان ان ان الاله لا علاقه له بالسوق يبقى انت هيترتب عليه انك ما تقوليش اصل في المعامله دي ربا والمعامله دي احتكار والمعامله دي غش والمعامله دي اه اه ميسر والمعامله دي قمار وده ظلم مفيش ده اصلا لان انت مطلع اصلا فكره ان الاله يبقى له حكم في السوق فلو انا قلت لك انا مؤمن باله بيامر بينهى عن الربا وبيامر بالعدل وبيامر بالاحسان الى ال- الى الى الى- الى- الى الفقراء وبيامر به رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا إذا اشترى مقتضى ايماني بده هيخليني ما اتعاملش بالربا ومقتضى إي- ال- ال- ال- الغائي او مقتضى عدم ايماني بده هيخليني اتعامل بايه بالربا في المعاملات الت- الاجتماعية مقتضى ايماني بالله هيخليني انتهي عن كثير من الاشياء اللي انا شايف ان هي ما ينفعش تت- تتقال اصلا ما ينفعش تتعمل ما ينفعش ازني ما ينفعش اقيم علاقه مع مع واحده لا تحل ليا ما ينفعش ان انا إيه، إيه، يبقى في علاقه ال- الشذوذ ما- اللواط ما ينفعش ان انا إيه، اعق امي وابويا ما ينفعش ان انا اقطع رحمي لو انا ما عنديش تصور وجود الاله الذي يامر وينهى وان هناك دار الاخره مش هيبقى عندي اي مشكله خالص ايه يعني لما ابويا بيزعل ازعق له والعين بالعين والسن بالسن والبدن اظلم لان انت ما عندكش الا قوانين الماديه هو ايه بيصرف عليا طب ما هو ده الطبيعي آه، بص مش عايزك تصرف عليا انا راح اصرف هو هو نسى تماما اللي بيقول الكلام ده لما يتخانق مع ما يحصل بينه وبين والده من نوع من انواع الن- المشكله او النزاع هو ما عادش عنده ما عادش عنده تصور للاله ما عندوش تصور ليه ان انت هتحاسب بين يدي ربك النهارده لما اجي اقول ال- البيت ده او المسجد ده إيه إيه فندق فتقول له والله هو ممكن يكون فندق بس احنا عشان ن- نعمله فندق لازم نعمل ايه لازم نهد المسجد ونحط مكانه فندق فيقول لك لا مع بعضها اصل حضرتك الفندق ده ريسبشن واوض نوم واوض آه، ب- آه، آه، وحمامات و- وطرق ومطابخ وم- و- و- وقاعات يعني ترتيب الفندق وبنائه يختلف عن بناء المسجد او مت- بناء البيت فهد بناء ده يقتضي هدم ده يعني مش مش احنا داخلين نتعشى فهنحدق نحلي فهنقول ايه الحلو يبقى ايه فواحد قال والله هنجيب كذا فالتاني قال لا كذا هو الاثنين احنا بنلعب في الحلو لا لا لا احنا بنلعب في حاجة عكس بعضها الاولويات مختلفة تصور المادي اللي مفيش فيه الله مفيش فيه رسول مفيش فيه رسالة الحاجات دي بالنسبة لك ما هي الا بروتوكولات زي زي الاصنام زمان كده اللي هو إيه، لا اله في صورة اله انه اله الصنم ده بينفع ويضر لا يم لا ينفع ولا يضر ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يجيب ولا يعطي ولا يمنع ولا قيمة له ولا حياة له ولا ذات له ولا أي حاجة ده حاجة أنت اللي عملتها عارف اللي هو يعني أتعبدون ما تنحتون حاجة والله خلقكم وما تعملون اللي هو واحد بيعبد فبالتالي اللي في دماغه ان الصنم ده إلهه هو مطلع الإله أصلا بره كل معادلاته هو عايش ولا مش عايش عايش عايش وعنده زوجة وعنده أولاد وعنده بيت وعنده علاقات وعنده تجارة وعنده شغل وعنده ممكن يكون ب... ب... ب... ب... إيه، من أغنياء أو من الفقراء عايش حياة كاملة مفيش فيها أصلا تدخل للإله ولا وجود لله ولا تصور أصلا لا إله إلا إلا هذا الإيه إلا هذا الصنم فبنى حياته كلها على المادة فقط لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا لا غير كل ده غير كل تصورات المادية دي أصلا يعني كان من أساس بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هدم المادية أن يؤمنوا بإله له ذات فوق السماء الرحمن على العرش استوى إله حقيقي يسمع ويجيب يعطي ويمنع ويرفع ويخفض يعز ويذل إله حقيقي يرزق من يشاء بغير حساب إله عبادتك لها أثر في معاملته الطاعة والمعصية لها تمن عنده لها مردود عنده إله بيرزق الجميع إذا كان كان بيرزق الكفار دولت هم مش واخدين بالهم مش عايزين يفهموا أصلا كانوا بيعبدوا أصنام وسايبين إيه إيه إيه رب العالمين تركوا عبادة خالق السماوات والأرض لعبادة إيه؟ حجر وكان بيرزقهم له سنن لا تحابي أحد لا مستكره له فلما تعرف ربنا سبحانه وتعالى تتعامل مع الله لا الموضوع اختلف اختلف تماما اختلف في كل تصوراتك وفي كل رؤيتك الاشكال في انك بتحاسب الشرع على على تصورات ماديه فبيبقى عندك مشكله ليه لان هي التعريف ده اصلا غلط يعني انت لما بتقول لي انا لو لقيت بيت قريب من ربنا مش هبقى ناجح مش هتبقى ناجح بأنهي منظور بالمنظور اللي انت رسمته في دماغك او الصورة الذهنية اللي موجودة عندك عن النجاح اللي مفيش فيها دين هقول لك الاول عرف مف- عرف النجاح لان ده توهم مش حقيقي لانك انت لو مشيت في طريق ربنا هتبقى ناجح يقينا هتبقى ناجح في الدنيا والاخره هتبقى ناجح بس الناجح عارف اللي بيقيس اللي بيقيس أو ب- ب- بحاجه بسيطه جدا اللي بيقيس ال iOS على مثلا ال Windows فيقول لك والله هو ما فيش هنا My Computer ليه او بي... اللي عايز يشتغل ع- على Linux مثلا و... وبيقيسها على ال Windows تقول له لا حضرتك النظام البرمجه بتاع ال- ال iPhone حاجه ونظام البرمجه بتاع ال Windows حاجه تانية خالص هو في الاخر خالص ده نظام برمجه ده نظام برمجه يعني انت في الاخر خالص هتوصل اللي انت عايزه بس ده حاجه تانية مختلفه عن ده تماما هنا هتلاقي في حاجه اسمها تطبيقات هنا هتلاقي في حاجه اسمها ايه Windows هنا هتعرف تستعمل حاجات معينه لكن هنا مش هتعرف تستعملها هنا هتعرف تستعملها بس مش هتعرف تستعمل حاجه تانية هو مش ده عمل آه، كمبيوتر وده عمل كمبيوتر يعني هو مش ال مش مش ال iMac ب- واللاب الاثنين بتعرف تقلهم نفس الزراير بس ده نظام تشغيل وده نظام تشغيل تاني خالص مش هتعرف تقيس ده على ده ده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه ده بيعمل حاجه وده بيعمل هو الاسلام نظام تشغيل النظام تفكير في الحياه تصور فلسفه رؤيه حقيقيه انك انك انك عبد عند ربك ان الكون له اله اننا نعبد الله وان الاله اله حقيقي مش اله صور مش اله لا ينفع اله ينفع ويضر يعني اله طاعتك له لها مردود عملك له له ثواب عارف واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله انك انت كل حاجه بتعملها هتلاقيها متسجله والله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل اللي بيتعامل وهو متصور ان الكون اله مش هيبقى عنده مشكله خالص لما تيجي تقول له تعالى صلي يقول لك طبعا اصلي طلع مال زكاه طبعا ازكي ليه لانه لانه يعلم ان ان الله سبحانه وتعالى امره بذلك وان هذا هذه الزكاه تنفعه في المعاش وفي المعاد واللي مش مؤمن بده هيقول لك وليه اضيع فلوسي على واحد فقير جاهل مش عايز يشتغل وانا اشتغلت وتعبت عشان اجيب الفلوس لما انا اشتغلت وتعبت عشان اجيب الفلوس ليه اضيع مجهودي على واحد تنبل تقول لا لا لا هو مش تنبل وممكن يكون امكانياته كده هو ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس فقراء واغنياء بالمجهود لا لا مش بالمجهود ولا حاجه في ناس مجهودها عشرات اضعاف مجهودك وبرضه هو ربنا رزقه وجعل رزقه إيه، على وتيره محدده في هذه المرحله ممكن ربنا بعد كده يغنيه احنا مش عارفين لكن انت ربنا امرك انك انت تطلع من اللي ايه من المال ده وقال لك ان المال ده لو انت ما طلعتوش وكنزته هيبقى وبال عليك في الدنيا قبل الاخره ازاي والله انت حر جرب
ان العلاقه دي علاقه البنت اللي انت بتشتغل بتعرفها في الحرام ديت ده حرام ما تعرفش ما ينفعش تعمل ده حرام انك انت تزني حرام انك تعمل علاقه مع بنت في الحرام فيقول لك اه، ام- اللي مؤمن بالاله هيبقى فاهم ان ده له عاقبه وخيمه عليه في الدنيا والاخره الاشكال فين الناس بيبقى عايزه العلاقه ديت عايز واحد لما يزني يقوم نازل عليك وبجم السماء ايه ايه فايتكوا او يقوم ماشي في الشارع يقوم عامل حادثه يقول اهو شوف انا قلت له لو زنيت هيعمل حادثه فعمل حادثه لا لا يا جماعه عادي الناس بتعمل أ- اصلح الناس واتقى الناس ممكن تعمل حادثه وتموت فيها مفيش فيها مشكله خالص الناس عايزه دايما الدنيا تبقى ايه عايز يلاقي لما يكون في معصيه تحصل ايه يقوم ينزل الكوباج نازل من السما واخد لك عينيك وانت بتبص على واحده يقوم نازل كوباج من السما ايه على على عينيك كده فلو ما الكوباج ما نزلش يقول لك لا لا يبقى ده مش صحيح ده مش حقيقي لان لله سنن لا تحابي احد مش معنى ان انت ما عوقبتش عقاب مادي هنرجع تاني نفس الايه تصور المادي مادي آني الان معناه ان انت ماشي صح بل مش معنى ان انت احيانا معاك بعض النعم بل وخوارق العادات علمية او عملية في القدرة انك انت ماشي صح الناس بتشوف لما واحد يكون معاه خوارق العادة يقول لك ايه ده صالح ده ولي لا لا عادي السحرة معاهم خوارق العادات عادي جدا والجن معاهم خوارق العادات عادي جدا والمسيح الدجال اكبر فتنة يبقى معاه خوارق العادات عادي جدا ورب- وهو كافر يراه يراها كل مؤمن على جبينه فاهمين فالتصور المادي يختلف تماما عن التصور الاسلامي وفكره محاوله الجمع هو انت متخيل ان ان الجمع ده هيبقى ايه اللي هو انا عايز اطلع من هنا لحد مثلا آه، آه، آه، القاهره فوالله خلاص هنركب السياره هنركب العربيه واطلع على القاهره فاقول لك لا لا لا هو الطريقين عكس بعض يعني انت مش هتطلع من هنا لحد مثلا آه، آه، مثلا آه، آه، اسوان فبقول لك من هنا لحد القاهره آه، سليمه وبعد كده عند القاهره لازم تاخد خط الصعيد انا من هنا وانا بقول لك انت اللي يطلع القاهره غير يطلع اسكندريه طريق القاهره حاجه وطريق اسكندريه حاجه هتجمع تجمع ازاي ما هو هتمشي كده هتمشي كده يعني هتنزل ازاي نظام تشغيل iOS وفي نفس الوقت بتشتغل على على على آه، كمبيوتر بيشتغل على Windows هيقول لك ده له جهازه وله بقى خ- استمتع بمزاياه وعيوبه استمتع بان هو بشكله ب- بقوته ب- بضعفه بعجزه ب- ب- برخامته بصلابته ب- بالسكيورتي بتاعه كل اللي فيه حلو ووحش استمتع بيه لان هو على بعضه كده عدم إيه- إيه ادراك الفرق ما بين الاسلام وغيره الاسلام يا جماعه جاء لهدم الماديه ده من اصول الاسلام ان احنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الناس ما مش شايفه اصلا اله مش شايفه لل- للاله تصرف في الحياه لا في الحياه الاجتماعيه ولا في الحياه الاقتصاديه ولا هو عايشين على بقايا السنن الاجتماعيه اللي هم جايبينها منين من الانبياء لان ادم علم الناس ربنا سبحانه وتعالى علم ادم الاسماء كلها وسيدنا ادم يتوارث فالناس عايشه على بقايا الانبياء اللي بيها قيام الحياه وانحرفت وانحرفت وانحرفت وغيرت حاجات كتير في التصورات المجتمعيه لكن اصبحوا الان ما بيشا- مش شايفين اصلا هو الحاجات اللي مستقره ومستمره وماشي بيها دي الحاجات اللي هي ايه اللي ورثها كعادات لكن هل للالهي عند الوثنيين معنى اه معنى الصوره بس الصنم كده فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم غير ده كله فمع النهارده لما بتيجي تقيس انت بقى الماديه البحته في صور... في صورتها الحديثه اللي هي العلمانيه على آه، ولا و- وليس معنى ان انا اقول الماديه البحته في صورتها الحديثه ان ال- ان كل واحد م- عنده نزعه علمانيه ان هو زي مشرك العرب لا مطلقا في فرق كبير جدا ما بين ده وده يعني لكن اقصد الصوره الماديه اللي هي ما- ليس فيها آه، آه، آه، ص- اي تصرف للالهي في الحياه عايز تقيس ده على الدين هيحصل عندك اكيد مشكله المشكله دي مشكله ايه متوهمه ليه واحد مؤمن ان الصلاه لو انت صليتها هتضيع وقته وتضيع الانتاج بتاعه فانت عايز تقنعه ان الصلاه ما بتضيعش الانتاج فبتعمل ايه فبتروح تصلي في ثلاث دقايق كروته عشان تقنعه ان الثلاث دقايق ما تساويش في الانتاج فتقول لا لا انت تصورك غلط اصلا وقت الصلاة ما بيضيعش الإنتاج ولا حاجة ده بيزود الإنتاج ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والدعاء بيزود الإنتاج وأسباب السماء بتزود الإنتاج ولا شيء يحدث في الكون إلا بإذن ربه ولو أنت متخيل إن أي عبادة بتأخر عنك حاجة يبقى أنت ما تعرفش مين هو ربنا يبقى أنت مش فاهم من هو الله فلو جيت تحاسبني تقول لي طب ما انا لما صليت هحسبها بالاله والقلم اهوت لما صلينا اشتغلنا 8 ساعات لما ما صليناش اشتغلنا 8 ساعات ولما صلينا اشتغلنا 7 ساعات ونص يبقى احنا كده في نص ساعه راحت نص ساعه في الشهر في 15 يبقى 15 ساعه راحت 15 في 100 عامل يبقى انا عندي 1500 ساعه راحت انتاج 1500 كل 3 ساعات ولا كل 6 ساعات بيطلعوا 10 جنيه يبقى انا عندي خصم كذا اقول له يا عم الحساب بتاعك ده تبله وتشرب ميته ليه لانك انت بالظبط لانك انت بالظبط حاسبتني على مسألة من مسائل اللي انا بقول لك عليها ال iOS على على على على نظام تشغيل تاني خالص لان هو نظام كامل متكامل إن هو لما منع ده امر بالاحسان في ده ولما منع ده خدت فيه اسباب اعلى من مسائل الانتاج المادي فتح لك بركات مختلفه وتصورات مختلفه فتح لك إيه إيه مفاتيح كنوز مختلفه انت كنت بتشتغل في حته قد كده والدليل على كده ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اقام الدين العرب كانوا لا قيمه لهم كان الفرس الفرس والروم كسرى الفرس وقيصر الروم كانوا بيحكموا العالم انذاك والعالم انذاك كانت رقعه ارضيه معينه يعني كل الانبياء اللي ذكروا في القران غالبا انبياء الشرق الاوسط ده كان الرقعه الماديه اللي التي يعيش عليها الناس لان في, في اماكن تانية وصلها المسلمون بعد ذلك ان العرب كان لا قيمه لهم اصلا في وسط امبراطوريات قائمه بقالها مئات السنين لما طبقوا الدين ايه اللي حصل اصبحوا حضارة اصبحوا قوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ان ربنا فتح لك باب كده اسمه باب الاجتماع بايه ببركة ايه دي ببركة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الآية اللي قبلها ببركة الطاعة والتقوى ربنا فتح لكم باب أصبحتوا به سادة العالم فأنت بتفكر تقول لي هي التقوى هتجيب لي إيه يا عم ما تشوف اللي وراها إيه الفكر المادي يتعارض تماما مع تصور الدين للحياة الفكر المادي اللي الذي ليس للكون فيه تصريف في الحياة ولا لل للعبادة فيه أثر في الحياة ده جاء الدين بهدمه ده من أول معارك الدين ده من أول القضايا التي نسفها النبي صلى الله عليه وسلم نسفا من أول القضايا التي واجهها القرآن ان ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وعفش اقرأ قال له ربنا يعلمك مين ربنا قال له ربنا اللي علم العالم الذي علم الانسان ما لم يعلم مش عارف اعلمك انت ربنا اللي خلق الانسان من علق وانت بتشوف العلق وبتشوف الانسان ومش عارف الفرق بينهم ايه ما بتاخدش بالك المراحل دي بتتكون ازاي فلما يقول لك اعمل ده اعمله لان ده طريقه اهدنا الصراط المستقيم انك تهدى ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي هل يتساوى واحد بيعبد اله بيهدي وواحد بيعبد صنم لا يهدي هل المعلومات والعلم الذي يحتاج اليه في الهدايه هل من يملك علم الهداية ورزق الهداية وقوة الهداية وتوصيل الهداية للناس وهداية الناس حقيقة كمن لا يملك هذا هل تصور ان احنا بنعبد اله يملك كل شيء زي تصور ان احنا بنعبد اله لا قيمة له اصلا وان انا معايا زي ما معاياش اهم حاجة عندك اهم حاجة عندك قرشك في جيبك اهم حاجة عندك انت القوة المادية فقط لا لا لا يقينا مختلف تماما لذلك الذي أراد أن يتناول الإسلام بصورته الجزئية هيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا هيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا زي بالظبط اللي بيتناول ال- ال- ال- ال- الزنا ان هو علاقة بين رجل وامرأة والجواز علاقة بين رجل وامرأة فبيطلع العلاقة بره سياقها فخلاهم الاتنين شكل بعض لانه تناولها تناول جزئي اللي عايز يتناول الدين تناول مادي ويقول لك هو الاسلام عمل ايه طب وهي العمليه عملت ايه حل لي بقى يا عم الشيخ المشكله الاقتصاديه اللي, اللي احنا فيها هو انا لو كنت عملتها اليست هذه النتاج العلمانيه خلي العلمانيه تحلها لأن لما لما هتيجي تطبق دين اطبق دين هي- هيبقى عندك على فكره مشاكل اخرى بس ليست من هذا الطابع يعني لا تتخيل ان ان الحياه إيه، في الدو في دار الحياه ليس فيها اشكالات لقد خلقنا الانسان في كبد لكن تصور المادي مختلف تماما عن تصور تصور المادي مختلف تماما عن تصور الاسلامي دي نقطه واضحه